بسم الله الرحمن الرحيم
الطريق إلى الله way to Allah.com يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحباب فنواصل حديثنا عن موضوعنا المعروف طلبا لحياة زوجية سعيدة سهلة وهذا ممكن وهذا موجود وهذا سهل لو أردنا خلق الله الحياة جميلة وسهلة وميسورة من أخذها كذلك سهلت عليه وسعد بها ومن شدد فيها على نفسه ومن حاول أن يتكلف فيها أرهق حياته وأتعب نفسه وفقد حلاوة الحياة في هذه الليلة نكرر عنوانا قلناه في الأرزاق والزوجة والزوج من الأرزاق أقول النصيحة لي وللجميع أقول لنفسي ولإخواني عش حياتك أو عيشوا حياتكم استمتعوا بحياتكم كوجبة طازجة عايزين ناخد حياتنا صبحة أول بول الوجبة الطازجة ليست بائتة ولا فائتة مش مطبوخة امبارح ولا مطبوخة أول امبارح ولا من أسبوع إنما لسه طازجة الآن وليست ستعد وتطبخ بعد يومين أو بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة فنأكل خيالا ووهما يعبر البعض عن هذا المعنى بقوله عيش لحظتك تقريبا اللفظ معبر برضو عن نفس المعنى وذلك أن الإنسان يعيش لحظته ما شاء الله تجلسون في مسكنكم الطيب وضوء الشمس ونور النهار ودفء الحرارة والهواء يملأ الدنيا ولو فتحنا أبوابنا أو نوافذنا لدخلت كل هذه النعم إلى شقتنا ننعم بالنور والضياء والدفء وكل شيء بعض الناس يغلق نوافذه فيحرم نفسه من ضوء الشمس من نور النهار من نعمة الهواء ويعيش كده في جو كئيب أقول نعيش لحظتنا كوجبة جاهزة أو طازجة عفوا كوجبة طازجة الزوجة في البيت كعادتها وقرن في بيوتكن تخرج للحاجة والضرورة وتعود أما الزوج فيغيب في الخارج خارج البيت ويطول غيابه ثم يعود الحمد لله على سلامتك عدت فوجدت امرأة جلست وانتظرت فوجدت زوجتك زوجك دخل عليك اللقاء ده هو ده الوجبة الطازجة وجبة طازجة سخنة ما شاء الله جميلة حلوة بلاش بقى نلخبطها بلاش نحط حاجات وحشة عليها تسد نفسنا عنها أو تحرمنا من التمتع بها إيه اللي ممكن يتحط على الوجبة الجميلة دي الزوج عنده مشكلة في الشغل داخل جايب المشكلة معاه فتح الباب وسعي كده مالك مالا مالا مالا بتاع مش عارف ايه الواحد مش طايق مش عارف- هو ما مش طايق الشغل بس ما قالش ما صرحش مش طايق زهقان قرفان موت احسن طب دي ايه ذنبها دي اصبر ادخل ده- دي مش المدير بقى ده, ده واحد ده انسان تاني دي زوجتك سكنك هدوءك راحتك ثلاجه اعصابك ادخل السلام عليكم ابتسامه ولو مفتعله معلش ده لحظه لزوم التصوير خلاص ادخل جوه بقى ب- شويه تبدا وهي كمان في الرد الجميل كده يسكن وبعد ما ناكل وناخد كده فجأة اللقاء ولحظة اللقاء الحلوة اقعد بقى على الأكل بهدوء أعصاب كده واشكلها والله النهاردة حصل لي مشكلة في الشغل مش عارف إيه رأيك شاركها في الرأي وت... وتشير عليك ستحكي بهدوء أعصاب لن تنفعل لن تفهمك خطأ لن تظن أنك يعني غضبان منها أو قرفان منها أو إنما ستعلم أن مشكلتك ليست فيها بل في عملك فسوف تتقبل كلامك وتشاركك السماع وربما تشاركك الرأي وهكذا يدخل الزوج الحمد لله بالسلام لسه جاي انت طالع من الشغل الساعة كام طب انت شايف الاشارات عاملة ازاي بلاش اشارات غير الاشارات عاملة ازاي ده اللي ماهيش اشارة واقفة امال الاشارة عاملة ايه كله احمر في احمر النار نسال الله العفو هل هذا وقته في الفجاءه كده لو اني ذاهب لمحكمه لن يفاجئني القاضي على باب المحكمه اهلا جيت تعال انت اللي عملت كذا وكذا لا لا لا ده لسه هنقعد في القاعه و... ويجي القاضي ولجنه المحكمه والمحامين ياخدوا مكانهم كل واحد. وبعد المحكمه ويبدا بقى القاضي يقدم ويقدم بقى الاطراف يسمع من ده ويسمع من ده بالراحه والتحقيق بقى في النهايه في اواخر الم- لسه بدأ القاضي فما بالك بالزوجه في البيت تعالى جيت يلا خلصنا من اللي انا فيه ده امك قالت اختك قالت بنتك عام ولد ولا مش كيله له من اول لا في صبر كلوا الوجبه الطازجه دي قبل ما تبرد خذوا اللحظات دي بجمالها بحلاوتها اتركوها جميله كما خلقها الله وهي جميله يا فندم والله جميل الله. اسال الشباب اللي لسه ما اتجوز نفسك تتجوز ولا لا اسال الشباب ال- العرسان لسه اللي لسه في ايام العسل ربنا يطولها عليهم يا رب ها وكثر العسل عندهم سعيد بقدومك على الحياه الزوجيه انت كمان يا بنتنا يا اللي لسه متجوزه سعيده يا اللي لسه ما اتجوزتيش نفسك اه شيء لا ينكر وشيء مش عيب ولا حاجه دي فطره ودين ايوه طبعا لحظات في منتهى الجمال ربنا خلقها كده لكن انا اخذها بجمالها او اعكر صفوها في ناس كده في ناس كده طب ما نبقى كلنا ناخذ الجمال بجماله وناخذ الدنيا بحلاوتها والنعمه ببهائها ونستبقيها على ذلك اصبري شويه لما الرجل يدخل الحمد لله بالسلام يا سلام ده انا مستنياك من امتى ده انت قلب مش عارف ايه وعم كلمتين حلوين وندخل الاول وكده وبعدين يستقبل ال- الطعام بتاعه وياكل لقمته واصبري لما ياكل ويشبع ويشرب الشاي بس ما يشربش حاجه تانية يشرب قهوه ماشي لكن ما يشربش حاجه تانية يشرب الشاي كده ويروق هينام له شويه وماله كلام بياكلني عاوز اطلع اللي في قلبي اصبري الايام طويله لسه والحياه مديده إيه اللي ما يتقالش دلوقتي يتقال كمان شويه ما يتقالش النهارده يتقال بكره بعده اصبري لنا مثال في ذلك مثال رائع كما قلت الكلام على الصحابه خيال خيال بالنسبة لنا معقول في كده اه كان في كده وكان واقع في الحياة حياة واقعية فعلا شوفوا جمال الحياة زوجة أبي أيوب الأنصاري بغض النظر عن الأسماء الرجل وامراته خرج الرجل وولده مريض وتركه في رعاية أمه خرج لعمله كل واحد في دوره طيب رجع الأب وقت ما رجع طبعا مشغول على ولده دخل واستح- وأحسن استقباله وأحسن دخوله على زوجته ثم سأل بلهفة على ولده كيف حال ولدنا الواد مات ربنا يرحمه لكن لم تفاجئه بهذا إنما قالت له والولد بالداخل لم يدفن بعد ولم يغسل لسه الأمانة موجودة جوه بس مغطياه كده كيف حال ولدنا قالت هو أسكن مما كان اطمئن يا أخويا الحمد لله زي الفل ساكت ما يتحركش الحمد لله كذبت الوعي يا اخي متخرجه من اي جامعه دي تعلمها اي لغه ايه ده منين من الصحراء من العرب من الجاهليه شوف الادب لم تكذب ولم تصرح لزوجها بما يصد نفسه عن طعام وشراب وغير ذلك عن الحياه كلها قالت وأسكن مما كان أكيد كان في ابتسامة مع الكلام ده ففهم من ملابسات الأمر وجهها من وجهها الضحوك من بشاشة وجهها مع كلماتها الحلوة الكلمات المختارة المنتقاه ديا ممكن مش تقولوش أسكن مما كان تقولوا ما بحطش منطق اطمئن مش منطق كده ما ما بيتحركش لا بحرك صباعه ولا رجله ولا حاجة طمن طمن طمن فين بقى لكن شوف كلمة كلمات معدودة مختارة هو أسكن مما كان فهم من السكون الراحة اطمئن الحمد لله الحرارة نزلت والدنيا خفت ما شاء الله طب هات لنا العشاء بقى. جاءت بالعشاء فأكل بنفس مفتوحة ورضية ما شاء الله وشرب وتهنى ثم جاء موعد النوم فأعدت نفسها له كزوجة وقدمت نها نفسها له كزوجة كما قلنا ده حق واجب ولا مانع أن المرأة تعرض البضاعة اللي عنده حاجة حلوة بيعرضها ها اللي عنده الذهب بيعرض الذهب بيعرض الحاجة الحلوة مفيش مانع مش هتقول يلا اللي عاوز لا إنما يعني دون إحراج إنما تزين نفسها فوقعت في نفس زوجها فأتاها حصل ما بين بينهما ما يحصل بين الأزواج وبعدما انقضت كل حوائجه خلاص بينه حاجة تاني هينام بقى قالت أرأيت إلى جيران إلى جيراننا ترك بعض الناس عندهم أمانة جابتها على سبيل على سبيل السؤال كده يعني. لو ترك عندهم بعض الناس أمانة ثم جاء أصحاب الأمانة يستردونها فمنعوه قال إذا بئس الجيران هم بئس الجيران هم وعملوا كده يبقى جيران سوء إيه ده حد يمنع الأمانة برضه والذين هم لأمانتهم إيه راع... آه، لأمانتهم وعهدهم راعوا احفظوا الأمان بئس الجيران هم قالت فإن الله أخذ أمانته احتسب ولدك عند الله الرجل رغم هذا كله رغم المعاملة الحلوة دي ثار وغضب ولدي مش ولدي وبتاع ولكن اللي دخل النبي عليه السلام اكيد نام دلوقتي مفيش لجنه الفتوى قفلت مفيش اسئله الان مش نتصل بالشيخ كده الساعه 2 والساعه 3 والفجر وساعه الافطار وبعد الافطار وقبل التراويح وفي التراويح وفي الخطبه بيتصل ما ينفعش في وقت السؤال انتظر الرجل على مضض حتى الصباح يفرجها ربنا بقى هو مش مش قادر هيتكلم يعمل ايه المرأة ما ما ما أساءت لا لا لا هذا تعبير خطأ أحسنت غاية الإحسان رضي الله عنها وعن زوجها ففي الصباح بكر على النبي عليه الصلاة والسلام وسأله يا رسول الله أرأيت لزوجتي فعلت كذا وكذا وكذا وكذا ولدي ميت جوه فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ابتسم إعجابا بتصرف هذه المرأة استفادت مع زوجها بالوجبة الطازجة لم تعكرها لم تفسدها فقال أعرستما الليلة أن حصل منكم لقاء قال نعم يا رسول الله نعم ولدنان زعلان اللي حصل الكلام ده وابنه في قال عليه السلام لعل الله يبدلكما خيرا منه وفعلا يقال في السير بقى وفي الأخبار أن هو أن المرأة حملت من تلك الليلة وعوضهما الله ولدا مكان الولد ال ال يعني الوقت لا يتسع لعرض الموقف أكثر من كده إنما اجلس مع نفسك اجلسي مع نفسك أيتها الأخت أيتها الزوجة وعيشوا هذا الموقف كأنكم شاهد عيان شايفين المرأة وزوجها داخل عليها ما يعني ما ظهر عليها شيء من علامات الحزن أخفت كل أمارات الحزن وأخفت علامات الأسى وده مين ابنها مش حد غريب ولا حد كبير في السن يعني طفل أو غلام يعني البكاء عليه والحزن حاجة كبيرة جدا وكثيرة ولكنها تمالكت هذه امرأة مش الرجل كمان امرأة أم وزوجة تمالكت نفسها مع غلبة العاطفة هذا التمالك الذي اختفت معه أية علامة تشير إلى غير ما تريد فتفضحها عند زوجها بتخبي عليا فتبقى ليلة يعلم بها ربنا الله أعلم كان يحصل إيه لكن النهاردة بقى كانت على طول تقابله بالحياني من على الباب ايه الخير فيه ايه ده قبل التليفون الحياني ما بجيبش بقى على بعد كان على الباب بس كده دلوقتي كان التليفون المحمول يجيبه على ملا وشه من الشغل من اي حته ويجري ورا الاتوبيس والله ياخد تاكسي ويحصل له مش عارف ايه ويتكركب فين ويقع فين يموت هو كمان على ما يوصل لك شوف ما شاء الله استفادوا حتى بليلة حزينة ليلة مات فيها ولدهما ومع ذلك أكلوا هذه الوجبة الطازجة وهنأ بها إذا كانت المرأة تعمل كده يبقى أنا وأنت يا أخي ما نقدرش نعمل كده إذا كانت الزوجة تمالكت أعصابها ألا نستطيع أن نتمالك أعصابنا دخلت يعني زوجتك غضبانة شوية البوتاجاز لسعها في إيدها الزيت مش عارف عمل إيه العيال مطهقينها الجيران عملوا معلش عديها زي بعض مخها كده تفكيرها كده عد زي بعض كأنك مش سامع اسكت الزم الصمت مش ضعف والله انما دي حكمة الزم الصمت والزم الاستغفار اسكت واستغفر ربنا في سرك بس اوف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اوف لا اله الا الله اوف سبحانك يا رب لا لا ما ده كلمات تنرفز برضه ما انت خلي بالك كده بترد بس رد ملابس تثوب الدين لا اسكت خالص لا خليك هادي الاعصاب لو شدوا أرخينا ولو أرخوا شددنا فلا تنقطع الشعرة التي بيننا وبينهم لو الصلة اللي بيننا شعرة لا تنقطع كما قالها من قالها بحكمة خدت بالك فالعلاقة الزوجية أشد من أي علاقة فلازم نحافظ عليها حفاظا شديدا كبيرا عظيما جدا ونستفيد بوجبتنا الجاهزة بل بحياتنا عفوا نستفيد بوجبتنا الطازجة ونستفيد بحياتنا ونعيش حياتنا كلها كأنها وجبة طازجة لا داعي لذكر اليوم مشكلة الأمس ها عملت إيه في الوتر على امبارح برضه دي من ضمن المشاكل قلت لك تروح صالح ابويا رحت صالحته والله كذبت عليه قلت هعدي عليه وما عدتش عليه طب استنى لما يدخل بس كده ويقعد ويهدى نشوف الموضوع ولا تعكروا صفو يومكم بهم الغد بهم الغد يا ترى هنعمل ايه في ايه ونعمل ايه في ايه لا حول ولا قوة الا بالله ورمضان وراه العيد والزكاة والمدارس وبعديه عيد الضحية و... هنروح فين يا اخواننا في الغلا ده طب وليه تعيش بهم لما تيجي الحاجات دي يفرجها ربنا لما تيجي الاشياء دي يفرجها ربنا سبحانه وتعالى الله لا يتركك الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده فلا تعش اليوم هم الغد ولا تجتر اليوم احزان الامس بل عش يومك عش لحظتك بجمالها ورونقها ورونقها آه لكن, لكن آخر شيء نختم به وهو, وهو يعني تنبيه, تنبيه لئلا يفهم البعض بقول ما تعيش النهاردة هم بكرة يعني احنا نسيب الأمور بقى ايه وقت الله عين الله ويفرجها ربنا لا في أمور تدرس يعني هندخل الأولاد مدارس مدرسة ايه ده مش هم دي مصلحة لا بد أن تدرس قبل موعدها شوف المدرسة المناسبة والمدرسة اللي هتقبله واللي ما تقبلوش وندرس الموضوع من قبل الموعد بشوية مش نستنى على واحد عشرة ونفكر ندخله في أي مدرسة لن يقبل هنضيع عليه السنة إنما من قبلها من قبل التقديم كمان وفتح الأبواب ندرس المسألة والأوراق اللازمة إيه الواد داخل كلية نناقش معاه بالراحة كده أبوه وأمه وناخده كده لحد أهل خبرة وأهل علم إيه رأيك يا ابني تدخل كلية إيه إن شاء الله طب كلية كذا أحسن طب إحنا شايفين لك كذا أحسن اللي تختاره بس إحنا بنبين لك الإيه المواضيع وهكذا الأمور تدرس قبل أوانها دراسة بس لكن ما تشيلش هم مهما كان فيها من الهم فلا داعي لحمل الهم الأهم كلمة قالها الشيخ شعراوي رحمه الله وكان أسلوبه في الدعوة جميلا يعجبني حقيقة عن نفسي يفلسف الأمور فلسفة طيبة كده حلوة الفلسفة يعني يعني يصورها ويفهمها ويستوعبها بطريقة معينة فكان يقول لا تعش معناها مش في نفس اللفظ طبعا لكن زي ما قلت كما قلت كده لا تعش اليوم هم الغد أو لا تعش الهم هم القدر قبل حصوله ما تقولش طب والمريض ده لو مات الأب مريض الابن مريض الزوجة مريضة الزوج مريض أي حد طب لو مات يالا هتعملوا إيه طب الواحد يعيش إزاي هتبقى مصيبة دي هتبقى نكد هتبقى كذا وكذا ويعيش بقى من النهاردة شبح الموت ويعزي نفسه من اليوم ولسه في أمل في الشفاء إن شاء الله لكن برضه متوقع ليه كونك تدرس لو ده مات هنعمل إيه ادرسها بس آه نحتاج كذا ونحتاج كذا طب مين يتولى الأمر الأسرة بعد كده فلان آه طب المفروض طب نسأله من دلوقتي هل عليك ديون يا أبي ولا لا مفيش مشكلة الحاجات دي تدرس لا مانع لكن لا نحمل هم موت موته فهذه سنة الله في الأحياء الكل يموت ولا نعش حزن الموت حزن الوفاة حزن الفراق من الآن فالحي لم يمت لا يزال حيا هذا هو المقصود لا تحمل هم وحزن القدر قبل حصوله فإنه إذا حصل أو إذا نزل نزل بلطف من الله نقولها بالبلد عشان ايه مش, مش فاكر اللفظ بالضبط وعبر صح يعني من دلوقتي هيعيش لحظة الحزن دي وفكر فيه ويشيل طاجن سته زي ما بيقولوا ها ويغمم الدنيا علشان احتمال يحصل مشكلة اه لو سقطت يا ولا يا خبر ابيض ده انت ما يجيلكش وش تروح الجامع ولا تمشي في الشارع ولا تقابل حد طب واعمل ايه ده انا موت نفسي ده انا اعمل كده انا كده يعني. وعايش بقى ايه وشه اصفر من الان من الآن حتى يقع البلاء ليس هنا ليس هنا لطف لله في المرحلة دي في خصوص الأمر ده الله لم يلطف بعد لأنه لم يقدر شيئا بعد بيلطف فيك في حاجات تانية لكن خصوص الأمر ده لم ينزل حتى يلطف الله بك إنما لو انتظرت حتى ترى قدر الله تعالى بماذا ينزل فلو نزل بنعمة فالحمد لله نفرح ولو نزل نزل بنقمة فينزل محفوفا بلطف الله ورحمته يبقى هينزل خفيف مش هيلا لن لن يكون له الاثر الشديد الذي وجدته من مبكر الايه فنعيش كل حدث في زمانه وفي حينه واستمتعوا بحياتكم متعنا الله واياكم بحياتنا في الدنيا والاخره وفقنا الله واياكم لما فيه الخير وقلنا كل يوم واحد بيبعت سؤال اللي اخوه تعبان واللي مش عارف اخوه مظلوم واللي عنده ايه يعني احنا ندعو ب- بندعو بدعاء شامل جامع للجميع وفي بالي برضو كل اللي مريض واللي كذا ونسال الله تعالى ان يقبل على كل حال نسال الله تعالى ان يرفع الظلم عن المظلومين والكرب عن المكروبين وان ينفس الهم عن المهمومين وان يشفي المرضى ويرحم الميتين اللهم امين وارحمنا ايضا يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله